وصحبه وصحبه نور لمن ضل الطريق فيهتدي فيهتدي فالخير كل الخير جاء بوحيه محمد من غيره لنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم خير نبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه المرسلين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة المؤمنون أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأقوال والأعمال وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا في موازين حسناتنا يوم القيامة وبعد فبفضل الله تبارك وتعالى هذا هو لقاؤنا العاشر في هذه السلسلة الميمونة المباركة سلسلة السنن الربانية في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم وكنا قد تحدثنا بالأمس القريب بفضل الله عز وجل عن سنة من سنن الله في الخلق ألا وهي سنة التدرج وكنا على موعد في لقاء جديد مع هذه السنة بعد أن استعرضنا بالأمس كيف تدرج الله عز وجل في خطابه للجماعة المؤمنة وهو يحولهم من القبلة إلى بيت المقدس إلى قبلة البيت الحرام وكيف علمنا ربنا تبارك وتعالى أن نمهد لكل أمر ندخل عليه أو نقدم عليه وكيف علمنا ربنا تبارك وتعالى كيف نتدرج في كل أمورنا حتى نصل إلى ما, حتى نصل إلى ما نصبو وحتى ندرك ما نتمناه بإذن الله عز وجل نستكمل اليوم بإذن الله عز وجل مع سنة التدرج لنتعرف على أنواع التدرج كيف حرم الله عز وجل الخمر كمثال على سنة التدرج وكيف حرم الله عز وجل الربا إلى غير ذلك من النماذج التي نستدل بها على سنة التدرج كسنة ربانية أودعها الله في كتابه وأودعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته بل وكيف عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هذه السنة الميمونة المباركة في تربيته لأصحابه وفي دعوته للناس إلى الله عز وجل فنقول وبالله التوفيق من الأمور التي تدلنا في القرآن على أن رب العالمين سبحانه وتعالى يعلمنا سنة التدرج أن الله تبارك وتعالى لم ينزل القرآن جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما نزله منجما أي مفرقا على حسب النوازل والوقائع والأحداث كلما جد جديد وكلما حدث حادث وكلما وقعت واقعة في المجتمع إذ بأمين الوحي جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن الكريم على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما ليشرع أمرا جديدا أو ليصحح خطأ وقع فيه بعض الناس أو ليوضح ما التبس عليهم فهمه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله عز وجل يحدثنا عن ذلك في كتابه كما في سورة الفرقان فيقول الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وكما قال تعالى أيضا في سورة الإسراء وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا يعني نزلناه مفرقا ومنجما حسب ما تقتضيه حاجة المجتمع إذ ذاك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانت سنة التدرج من السنن الربانية البارزة والظاهرة في إنزال القرآن فنزلت آيات القرآن في ثلاثة وعشرين عاما هي عمر دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن الأدلة على ذلك أيضا موضوع تحريم الخمر الله عز وجل يعلمنا كيف نراعي عوائد الناس وكيف نراعي أمزجتهم وكيف نتعامل مع ما ألفوه وما عهدوه وما تعودوا عليه حتى لا نصطدم بالناس في دعوتنا وحتى لا نظهر للناس أو حتى لا يعتقد بعض الناس أن الإسلام دين أن الإسلام دين تعصب أو دين تشدد أو دين يضيق على الناس في ملذاتهم وشهواتهم رب العالمين سبحانه وتعالى في مسألة الخمر أشار في سورة النحل من طرف خفي إلى أن هذا الخمر شيء غير مرغوب وغير مستحسن عند الله عز وجل فقال الله عز وجل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فسمى ما هو غير الخمر سماه رزقا حسنا أما الخمر فلم يصفه الله عز وجل بهذا الوصف فكان هذا على سبيل سنة التدرج فحدثت بعض أو حدث بعض النفور عند النفوس المؤمنة كيف أن الله سبحانه وتعالى لم يسمي الخمر بأنه رزق إيه حسن طيب في كل مرة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يستحسن أن يكون الإنسان المؤمن الموحد يتعاطى ما يذهب عقله وما يغطي على فكره وما يجعله شخصا آخر شخص غير يعني غير مهيأ لأن يقف بين يدي الله وغير مهيأ لأن يتعامل مع الناس فكان في كل مرة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول اللهم أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا فجاءت المرحلة الثانية في سورة البقرة أيضا على سبيل التدرج وليس على سبيل النسخ فقال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فكانت المرحلة الثانية التي فطن إليها بعض الناس إن الخمر وإن كان فيه بعض المنافع لهم من وجهة نظرهم فإن, إثم فإن إثمه وضرره أكبر عند عند الله من نفعه فحدث بعد الايه بعض أو حدث نعم حدث بعض التنافر من موضوع الخمر شوف كده يا رب العالمين سبحانه وتعالى مع إن كان ممكن بمنتهى السهولة وبمنتهى البساطة رب العالمين سبحانه وتعالى يحرم الخمر تحريما نهائيا لكن ربنا يا اخوانا بيعلمنا ان القرآن ده منهج حياة القرآن ده كتاب دعوة الكتاب ده منهج حكم الكتاب ده منهج معيشة نحيا به ونلقى الله به بإذن الله عز وجل علشان واحنا بنتعامل مع الوقائع والأحداث نشوف إذا كان رب العالمين القوي القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون كيف أنه لم يحرم الخمر جملة أو دفعة واحدة فالنفوس تهيأت في المرحلة الثانية دي ان في شيء جاي في السكة شوف السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها بتبين لك كيف تدرجت الدعوة في مسارها وهنبين الكلام ده ان شاء الله باذن الله بعد شوية لما السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تروي حديثا او تقول انما نزل اول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار يعني اول ما انت تجد تشوف القرآن المكي والقرآن المدني هتلاقي ان القرآن المكي من اهم وابرز خصائصه ان هو يعتني بذكر الجنة والنار يعتني بذكر العذاب وذكر النعيم يعتني بقضية التوحيد وقضية البعث وقضية الرسالة وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تكلمش القرآن عن المكي عن حدود ولا تشريعات ولا عن زكاة ولا لا ليه لأن بيراعي أن الناس لسه في مهد الدعوة الناس لسه في منشأ أو في مهد الرسالة فقالت إن أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار ولو حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام يعني خلاص بقى الناس تمكن الإيمان من قلوبهم ودخل الناس في الإسلام وكثر عددهم نزل الحلال والحرام شوف بقى الكلمة اللي جاي يقول إيه بتقول إيه ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا عشان نتعلم إزاي حتى لما نيجي مش بتكلمش على الدعاء بس لأن أي مسلم داعية إلى الله عز وجل في مجاله الرجل الأب داع إلى الله عز وجل في بيته والأم داعية إلى الله عز وجل في بيتها طب كيف هنتدرج مع أولادنا في الأمر وفي النهي في التربية في غرس مكارم الأخلاق فنبدأ كده بالأهم فالمهم بتدرج بلطف بسماحة لا نصطدم بغرائز الناس ولا نصطدم بعوائد الناس بل نتدرج بهم شيئا فشيئا إلى أن نصل بهم إلى بر الأمان الذي يرضى عنه الله ويرضى عنه سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا الآن ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري بشرح صحيح البخاري يعلق على هذا الحديث يقول فقد أشارت رضي الله عنها وأرضاه إلى الحكمة الإلهية في ترتيب النزول وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصي بالنار فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام ولهذا قالت ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندعها أبدا وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف لما إنسان واخد كده متعود على حاجة بقاله 20 30 سنة 40 سنة ولا 100 سنة عوايدهم كده شرب الخمر لدرجة ان الخمرة كانت عندهم كده زي زي المية في بيوتنا الآن فالنفوس بتنفر لما يجي واحد كده يأمرها على طول من أول طريق من أول دعوة إن هي تترك هذا المألوف شوف الإسلام تدرج بهم إزاي زهدهم في الخمر شيئا فشيئا أول مرة قال لهم الخمر ده شيء مش مستحب وغير مستحسن ولا يطلق عليه أنه رزق حسن في المرحلة الثانية قال لهم فيه إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما في المرة الثالثة برضو سيدنا عمر هنا قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا نزلت الآية الثالثة في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا نعم يا رب لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قدر وانتم عارفين ان كل شيء في الكون بقدر وهنلتقي هنلتقي ان شاء الله مع سنة التقدير ربنا قدر كده رجل داخل الصلاة فقرأ بالناس قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون الله الله الله ليه كان شارب خمر أذهبت عقله فجه يقرأ القرآن فغلط أخطأ في القرآن فنزل قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون طيب فبقوا يسيبوا الخمر في وقت الصلاة ويشربوها بعد انتهاء الصلاة وانا عاوز تتخيل اكيد وحضرتك برضو اثق في ذكائك وفي فطنتك ان في كل مرحلة بتنزل فيها آية من آيات او من مراحل تحريم الخمر اكيد ان في ناس بتبتعد عن الخمر من الصحابة او بيتخففوا من شرب الخمر خصوصا بعد هذه التنبيهات وهذه التلميحات وهذه الإشارات التي نزلت بخصوص الخمر في كتاب الله عز وجل برضو سيدنا عمر في المرحلة دي دعا ربه عز وجل وهو الملهم وهو المحدث لأن في كل أمة محدثين فإن يكن في هذه الأمة فعمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت المرحلة الرابعة والأخيرة التي جاءت بتحريم الخمر وهي في سورة المائدة في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ها فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون عندها قال عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال معه الصحابة انتهينا يا ربنا انتهينا ليه أربع مراحل خلاص وصلت المرحلة بهم في المرحلة الرابعة إن خلاص بقوا بقت النفوس مستعدة لأن تترك هذا المألوف لأن تترك ما تعودت عليه لعشرات بل لمئات السنين فعلى الفور قالوا انتهينا يا ربنا انتهينا حتى قال أحد الصحابة أظن سيدنا أنس بن مالك قال لك فقاموا إلى قدورهم التي كانوا يشربون منها الخمر فأراقوا ما فيها من الخمر أم دلقوا الخمرة قال لك حتى سالت بها طرقات المدينة شوف كان الخمر عندهم كتير قد ايه حتى سالت بها طرقات المدينة وكان هذا على سبيل سنة الايه التدرج طيب لما تيجي تبص على قضية زي قضية تحريم الربا في سورة الروم ربنا سبحانه وتعالى أشار إلى أن الربا خلاص دي مرحلة من مراحل تحريمه فقال وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله تمام وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون قال لهم الناس اللي بيطلع زكاة وبيطلع قروض حسنة هم دول الناس اللي ربنا يديهم الثواب الجزيل ويضاعف لهم الأجور أما اللي يدي مال بالربا فهذا ليس له أجر عند الله وماله هذا لا يربو عند الله عز وجل لا يمثل أي شيء في موازين الحق سبحانه وتعالى فحدثت عند النفوس نفرة كده برضو من ناحية الربا جت المرحلة الثانية في سورة آل عمران في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا نعم يا رب يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة آه فكانت المرحلة الثانية ربنا سبحانه وتعالى بينهانا عن أن عن أن نأكل الربا أضعاف مضاعفة الله طب وإيه الفرق بين إن إحنا نأكل أضعاف مضاعفة ولا نأكل ضعف واحد ما كله ربا فحدثت برضه أو حدث بعض النفور عند النفوس لحد ما جاءت الآية الأخيرة في سورة الإيه البقرة وبرضه بنداء إيماني وإحنا عارفين وقلنا إذا إذا سم... كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فانتهى الصحابة عن أكل الإيه؟ عن أكل الربا وكان ذلك على إيه؟ على سبيل التدرج وحتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلع في حجة الوداع وقال وكل رب وكل وكل ربا في الجاهلية تحت قدمي موضوع وأول ربا أضع ربا عمنا العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه خدت بالك معايا شوف ربنا سبحانه وتعالى وهو القادر يعني بلاش حتى ان ان ربنا هيأمر وخلاص والناس ممكن تلتزم او ما تلتزمش لا ده قادر ان كمان ربنا قادر ان هو يحول القلوب ان هي تستجيب لامر الله سبحانه وتعالى ربنا ينزل الامر ويأهب قلوب الصحابه اللي نزل عليهم القران ان هم يستجيبوا لهذا الامر من اول وهله لكن اتفقنا أن القرآن منهج حياة القرآن ده هتدعو به في الجزيرة العربية وهتدعو به في شمال إفريقيا وهتدعو به في مجاهل إفريقيا وهتدعو به في الأمريكية في الأمريكيتين هتدعو به في أوروبا هتدعو به في, في, في آسيا وفي شرق فلازم تتعلم كيف تتدرج بالناس في الدعوة إلى الله عز وجل حتى تصل بهم إلى الطريق الصحيح وإلى القول السديد الذي يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى في مسألة الرق في مسألة تحريم الرق أو في مسألة التخفيف من مسألة الرقيق الإسلام عمل إيه في مسألة الرقيق دي اللي هو العبيد عمل إيه ضيق المنابع ووسع وسع منافذ الايه منافذ التحرير فجعل بعض الكفارات فيها تحرير رقبة ووعد بالأجر الجزيل من يحرر عبدا في سبيل الله عز وجل الشيخ الكرضاوي بيتكلم عن مسألة الرقيق بيقول برضه هو بيتكلم عن سنة التدرج وأنا حريص أن أنا أنقل كلام أساتذتنا وعلمائنا ومشايخنا عشان ندعم الكلام وعشان يبقى احنا عارفين احنا بنقول ايه والناس اللي بتسمع عارفة هي بتسمع ايه ومدى المصداقيه في الكلام ايه فالشيخ القرضاوي عليه رحمه آه بارك الله في عمره بيقول ولعل رعايه الاسلام للتدرج هي التي جعلته لا يقدم على الغاء نظام الرق الذي كان نظاما سائدا في العالم كله عند ظهور الاسلام وكان محاوله الغائه تؤدي الى زلزله في الحياه الاجتماعيه خد بالك من كلمة ايه تؤدي الى زلزلة في الحياة الاجتماعية عشان يتفطن بعض اخواننا الدعاة وهو بيدعو الى الله بقول لنفسي وبقول لمعاليه خد بالك وانت بتدعي شوف المجتمع اللي انت بتدعو الى الله شكله ايه ووضعه ايه لانك انت ممكن تحدث فتنة وزلزلة اجتماعية من حيث لا تدري ولا تحتسب يعني لما واحد ينزل قرية من القرى ويقول للناس زي ما بيقول البعض بالنسبة لصلاة الفجر ان هي متأخرة او متقدمة او ما شابه من هذا عشان بس برضه ما اخشش في تفصيل هذه المشكلة وتخيل لما انت تقول للناس ان صلاة الفجر بتاعتكم ديت مش مظبوطة كيف او ما الذي سيحدث على اثر هذه الكلمات لما تيجي مثلا في مجتمع ريفي واخدين على ان هم يصلوا الفجر ويقنطوا أو يعملوا دعاء القنوت كل يوم في الركعة الثانية على الثانية على المذهب الشافعي وتيجي حضرتك كده مسكت لك مسجد في أي قرية ولا يا اخوانا ده الوضع كده لا أنا مش مختلف معاك إنما الواجب إيه كراجل قريت القرآن وعرفت شوف ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا إزاي وبيبين لنا سنة التدرج إزاي إزاي أنا الأول أفرش وأعمل قاعدة عريضة في المسجد اللي أنا فيه وذاكر واتعلم وألف قلوب الناس وخلي الناس تحبني وتثق في كلامي وبعد كده انت بطريقة آلية وديناميكية هتقول لهم يمين يمين شمال شمال ما حدش يقول لك خلاص ليه حبوك وحبك الشيء يعمي ويصم وزي بيقولوا حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط إن ما كانش في ثقة بينك وبينهم ومفيش حب وانت كده ما مالتش دماغهم والله لو قلت لهم ايه انسى ان يستجيبوا لكن لو ربيت جذور من الثقة هيعرفوا ان انت راجل مذاكر وراجل مطلع وبتقول لهم ان ان الارجح كذا واللي انتوا بتعملوه ده مرجوح وان احنا يجوز لنا احنا نعمله كل فترة لكن على طول ما ي... اه ساعتها يقول لك سمعا وطاعه فشوف الشيخ قرضاوي بيقول ايه بيقول لو الاسلام جه والبيوت مليانه رقيق وده نظام ايه نظام اقتصادي كان بالنسبة لذلك الوقت يعتبر من ايه من اعمدة الاقتصاد في ذلك الوقت هو نظام التجارة الرقيق فقال لك وكان محاولة إلغائه تؤدي إلى زلزلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية فكانت الحكمة في تضييق روافده بل ردمها كل ردمها كلها الإسلام عمل إيه ردم كل الروافد اللي يجي منها الايه الرقيق طب لسه في رقيق هنعمل ايه يوسع بقى ايه يوسع المصارف اللي تخلي الرقيق دول احرار في سبيل الله قال لك فبل ردمها كلها ما وجد الى ذلك سبيلا قال لك وتوسيع مصارفه الى اقصى حد فيكون ذلك بمثابة الغاء الرق بطريق التدرج باستخدام سنة التدرج افرض انت رحت بلد او في اي مكان عندهم ضريح في هذا المكان أول خطبة أنت خطبتها يا مولانا عن الشرك وعن الأضرحة و و و و يبقى قابلني لو طلعت المنبر تاني وبقى قابلني لو دخلوك البلد تاني أصلا وانت طبعا انت عارف الجماعة دول إزاي يبقى عندهم اعتقاد في المقام وإزاي عندهم اعتقاد في الشيخ نسأل الله أن يهدي الجميع إنما لا أعمل إيه أتدرج معاهم كده أكلمهم في توحيد ربنا أكلمهم كيف ندعو الله سبحانه وتعالى وكلمهم في أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى وكيف أن الله هو أن الله هو النافع وأن الله هو الذي يعطي وأن الله هو الذي يمنع وأن الله هو الذي يخفض وإن كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى واحكي لهم قصص السابقين شوف لما اتخذوا من دون الله أندادا حصل لهم إيه والمشركين حصل لهم إيه فتعمل لنفسك كده خميرة إيمانية في قلوب المدعوين وبعدين بعد سنة بعد اتنين تيجي تقول لهم بعد ما تعلمنا توحيد وتعرفنا على أصول التوحيد وتعرفنا يعني إيه إن الإنسان يكون عنده عقيدة صافية في الله عز وجل إيه رأيكم بقى في, في عم الشيخ اللي راقد جنبكم دوت هم؟ إيه رأيكم بتدعوه بيسمع لكم بتدعوه بيستجيب لكم بعد كل اللي احنا اتعلمناه ده كله إيه رأيكم ما تيجوا بقى نسوي المقام ده بالأرض تاخد بالك معايا لكن اول كده ما هوب اشطح كده و... لا لا ينفعش ما ينفعش اتدرج في الحوار مع الناس وبقول لك اذا كان ولله المثل الاعلى من قبل ما اذا كان رب العالمين اللي قلوب العباد بين اصبعين من اصابعه يقلبهما كيفما شاء بيستخدم مع عباده قانون التدرج اجي اني حلوه اني دي يا عبد يا هزيل يا ضعيف يا حقير يا مسكين عاوز اخلي الناس بين يوم وليله اولياء من اولياء الله الصالحين لا مش هينفع وهفشل اكيد حتما هفشل يبقى لازم اجري واتعامل مع سنن الايه مع سنن القران ماشي يا اخوانا ابو الاعلى المودودي بيقول اننا اذا درسنا القران الكريم والسنه المطهره دراسه عميقه علمنا كيف وبأي تدرج وانسجام كيف وبأي تدرج وانسجام تم التغيير الإسلامي في بلاد العرب ومنها إلى العالم كله على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلقد كانت الأمور تسير رويدا رويدا حسب مجراها الطبيعي حتى تستقر في مستقرها الذي أراده الله رب العالمين الإسلام خرج من مكة وبعدين طلع على الطائف شوية ما نفعش الكلام رجع مكة تاني طلع على المدينة راح الحبشة ورجع تاني طلع من مكة على المدينة عمل قاعدة وعمل دولة وأسس ل- ل- ل- ل- ل- ل- لل- بقى للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وبعدين انطلق بقى انطلق في المشارق والمغارب لكن ابقى انا خربان وبيتي خربان والدنيا كلها خربان واروح انا ادعي مش ع- لا انسان يتدرج شيئا تلو الاخر مش هيفوتني ابدا وانا اتكلم عن سنه التدرج ان أنا انقل ليكم كالعاده ما قاله الشيخ محمد الغزالي عليه رحمه الله في سنه التدرج ومعلش يا اخواننا يعني انا بموت في حاجه اس- اسمها الشيخ محمد الغزالي البعض بينال من من الشيخ عليه رحمه الله او بينتقد الشيخ في بعض الاشياء لكن انا بقول للناس دي وبقول لنفسي لا تكن كالذبابه تحط على اقذر ما تجد لا تكن كالذبابه تحط على اقذر ما تجد اما اللي عاوز تبقى ايه خليك كده نحله خد الرحيق من الزهره دي ومن الزهره دي ومن البستان ده ومن البستان ده مش كده ولا ايه وانا بقول لكم بموت في حاجه اسمها الشيخ محمد الغزالي وعاوز حضرتك كده لو تقدر تشتري الكتاب ده اسمه كيف نتعامل مع القران كيف نتعامل مع القران اقرا الكتاب ده عشان ما يبقاش كل همك تختم القران عشر مرات لا اقرا الكتاب ده عشان تعرف ازاي تقرا القران وازاي تتعامل مع القران وازاي تفهم القران ها وازاي تتعرف على سنن الله في القران فعشان ما اطولش على حضرتك وانا معلش اصل حبي واخدني شويه ناحيه الشيخ عليه رحمه الله الشيخ محمد الغزالي عليه رحمه الله بيقول ايه بيقول والذي نقراه او الذي نقراه عند علمائنا في ذلك يعني بالنسبه لسنه التدرج هو الاقتصار على بحث التدرج في التشريع وياتون لذلك بمثال على تحريم الخمر اه زي ما انا عملت دلوقتي كده اول ما نتكلم عن قانون التدرج او سنه التدرج على طول نقول الخمره اتحرمت على اربع مراحل وكذلك الربا والرقيق على طول شوف الشيخ ببصيرته النافذه ودعوته اللي هي كانت دعوه محنكه مليئه بالخبره مليئه بالخبره قال ايه قال وتغيب سنه التدرج في ايه يا مولانا في ايه يا سيدنا عليك رحمه الله قال في العقيده والعبادة والدعوة ليه يا مشايخنا لما بتيجي تتكلموا الناس في العقيدة ما بتستخدموش معاهم قانون وسنة التدرج ليه ليه لما بتيجي تتكلموا معاهم في العبادة ما بتستخدموش سنة التدرج ليه وكذلك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قال وتهمل كل المعاني التربوية لسنة التدرج والقضية المطروح أن الأحكام الفقهية إنما جاءت جوابا وعلاجا لمشكلات وحالات كان عليها الناس قبل أن يتهيأوا للانتقال إلى المرحلة التالية فهل بالإمكان أن تعمل هذه الآيات وتلك الحلول لمواجهة المشكلات المماثلة الشيخ بيطرح نظرية وبيطرح فكرة يا ريت تاخدوا بالكم معايا وإذا كنت, غل... وإذا كنت أنا غلطان قولوا لي أنت غلطان الشيخ بيطرح نظرية مهمة جدا يا ترى لو أنا دلوقتي حالا قالوا لي تعالى هنشغلك داعية تعلم الناس الدين في أوروبا في أوروبا الله ماشي يا مسهل يا رب أو في أفريقيا ماشي يع- يعني ماشي طيب تمام يا ترى هروح أدعي في الم- في الأماكن دي بنفس النمط بنفس الأسلوب اللي بدعو إلى الله بيه إلى الله سبحانه وتعالى في مجتمع موحد ومجتمع مسلم يا ترى مفردات الدعوة بتاعتي مع الناس دي هتبقى هي هي نفس المفردات اللي بستخدمها مع مجتمع مسلم موحد يا ترى هاخد كل الأحكام الشرعية كده هيلا بيلا كده شروة واحدة وأقول لهم خدهم يا أوروبا ربنا فرض عليكم كل الحاجات دي ولا انا مطالب كراجل قريت القران وفهمت سنه ربنا في في التدرج وفي الدعوه الى الله خصوصا ان انا اعلمهم الطهاره الاول وبعد الوضوء وبعدين الصلاه كده سوره الفاتحه وقل هو الله احد تمام وافضل على كده شويه وقف بين بين ايدينا ربنا اه تمام يصلي اللهم صل على النبي تمام الايمان رسخ في قلبه بقى يبكي كده وهو بيصلي ونفسه يسمع عن ربنا اكتر اه ونفسه يعرف ربنا قال ايه في القرآن اكتر اه اديله اللي بعد كده عملها اديله اللي بعد كده انت شكلك كده عبد العزيز بتلخبط ولا ايه الله مش بلخبط النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم وهرجع لكلام الشيخ الغزالي تاني عمل ايه سيدنا النبي ودوت برضه احنا بنتكلم عن السنن الربيه من خير السيره النبويه عمل ايه سيدنا النبي لما بعث سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه الى اليمن قال له ايه بالله عليكم يا اخوانا نركز في الكلام ده عشان نعرف الحكمه العاليه لسيدنا رسول الله في الدعوه الى الله بيقول له يا معاذ انك ستاتي قوما اهل كتاب يعني زيهم زي اللي ضربت بيهم المثال دلوقتي بتوع اوروبا ولا بتوع افريقيا ممكن كمان يكونوا ما فيش كتاب اصلا انك ستاتي قوما اهل كتاب فاذا جئتهم ها فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وبعدين قال فان هم اطاعوا لك بذلك ادي اول مرحله اول خطوه اول درجه فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة الدرجة الثانية فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم الدرجة الثالثة فإنهم أطاعوا لك بذلك ما تطمعش بقى وما تعشمش وما تجيش على الناس لأن اللي بيتعامل معاهم رؤوف رحيم اعمل ايه قال له فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم لما تيجي تاخد الزكاة منهم أو الصدقات خد الحاجة اللي تطيب بها نفوسهم الحاجة المتوسطة لا هي خبيثة قوي ولا تيجي على أحسن فرسة هي الركوبة بتاعت الراجل ده وتاخدها منه وإياك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بين فإنه ليس بينه وبين الله حجاب خدت بالك من دعوة سيدك النبي صلى الله عليه وسلم وشفت كيف علم سيدنا معاذ كيف يتدرج في الدعوة إلى الله مع أهل اليمن كذلك الأمر الشيخ محمد الغزالي بقى بيقول إيه بيقول يا ترى الكلام ده هو والقوانين ديت في التدرج نقدر نستخدمها في كل وقت وفي كل عصر ولا الكلام ده كان خاص بزمن النبوة بس فطبعا رأي الشيخ إيه إن آه دي أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله نستخدمه في كل عصر ومصر يعني ايه في كل عصر ومصر عشان ما تفزلكش على حضراتكم المصر اللي هو اي قطر من الاقطار او اي بلد من البلاد في اي عصر وفي اي زمن وفي اي مكان تستخدم نفس الاسلوب اللي ربنا سبحانه وتعالى علمه لنا في القرآن وعلمه لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته الى الله وفي تربيته لاصحابه فالشيخ محمد الغزالي بيقول فهل يمكن لنا أن نستخدم الحكم المرحلي تربويا ودعويا يعني نقدر ان احنا نخاطب الناس في العصر الراهن بالمهم أو بالأهم فالمهم وبالأدنى فالأعلى وهكذا مع إيماننا أو مع استصحابنا وإيماننا بضرورة الوصول إلى الحكم النهائي في نهاية المطاف إن أنا أوصل المدعو ده أرتقي به في الدعوة أتدرج به لحد ما وصله على ما استقرت عليه آيات القرآن وما استقرت عليه كلمات النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم أم لا بد من تقرير الحكم النهائي ولو كانت الحالة تقتضي حكما مرحليا شوف بيقول بقى كمان والحتة دي احنا عايزينها دلوقتي في العصر اللي احنا موجودين فيه ده هو بيقول ايه بيقول وهل يمكن وهل يمكن لنا بيقول وهل يمكن للمجتمع والفرد الذي ينسلخ عن الإسلام ينسلخ ينسلخ عن الإسلام لفترات طويلة أن يعود فجأة يعني ممكن كده الناس اللي هي بعيدة عن شرع ربنا بقى لها 100 سنة بعيدة عن شرع الله بقالهم 100 سنة ما طبقناش عليهم أحكام الكتاب والسنة من أول ما سقطت الخلافة ومن أول ما سقط العمل بأحكام الشريعة الإسلامية نيجي كده نهبد الناس على طول تعالوا هنطبق الحدود وهنعمل وهنسوي ولا كيف يكون التصرف بيقول وهل يمكن للمجتمع والفرد الذي ينسلخ عن الإسلام لفترات طويلة أن يعود فجأة وهل يمكن أن نخاطب بالإسلام مجتمعات غير إسلامية أصلا بالحكم النهائي يا ريت أساتذتي اللي بيسمعوني برضو يدوروا الكلام ده ويصححوا لي الكلام ده أو يعلقوا على الكلام ده بيقول وهل يمكن أن نخاطب أن نخاطب بالإسلام مجتمعات غير إسلامية أصلا بالحكم النهائي دون تمريرها بمرحلة بمراحل التهيؤ آه يعني إيه الكلام ده يعني نفرض دلوقتي ربنا يا رب يرزقنا حكما إسلاميا سديدا رشيدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويطبق حدود الله في كتاب الله أنا دلوقتي عاوز أقيم حد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر وحد القذف وكل الحدود الإسلامية يا ترى أولبية كحاكم إن أنا أجفف أجفف منابع الزنا تمام ومنابع الخمر والم- والمنابع اللي بتنمي الأخلاق الرذيلة والسيئة عند الناس ولا أبدأ بتطبيق الحدود يعني أجعل برات وأقفلها هم؟ تمام واجي على الخمرات وأقفلها واجي على ال- الملاهي الليلية وأقفلها وحاول أنشر الفضيلة في المجتمع عبر وسائل الإعلام وأقول للإعلام الفاجر كفاية لحد كده اركن بقى شوية عاوزين نعلم الناس يعني ايه فضيلة ويعني ايه اخلاق حسنة وعاوزين نعمل برامج وافلام وثائقية ونعمل مشاهد تنمي الايمان في قلوب الناس بعد كده خلاص جففت منابع الزنا ويسرت على الشباب كمان نسيت اقول ويسرت على الشباب في سبل الزواج بدل المهازل المهازل اللي بنشوفها دلوقتي في متطلبات الزواج بالنسبة لل... لل... لل... لل... للشاب أو للفتاة يسرت كل السبل اللي عاوز يتزوج يتزوج يا أخوانا وهندعم الشباب بكذا وهندعم أولياء الأمور للفتيات بكذا والناس كده بقى عندها أخلاق فاضلة إن هي تخفف في المهور ويرحموا بعض عشان ربنا يرحمهم بعد كده أظن لما أجي أقول الزاني المحصن هيرجم حتى الموت والزاني غير المحصن هيجلد مئة, مئة جلدة ويغرب عام أظن المجتمع كله هيقول لي سمعا وطاعة لأنك أنت خلاص نميت فينا الأخلاق الفاضلة وقويت إيماننا بالله فنحن لحكم الله ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين مستجيبين نردد مع السابقين قولتهم الخالدة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أكتفي بهذا القدر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم فقه كتابه وفقه سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
هذه الدروس عن الحبيب وصحبه وصحبه نور لمن ضل الطريق فيهتدي فيهتدي فالخير كل الخير جاء بوحيه محمد من غيره لنا أسوة به نقتدي محمد في قوله أو فعله في صمته أو تمثيله فخر لكل موحد فسواه يؤخذ أو يرد كلامه كلامه من مثلنا إن سرنا خلف محمد